ازاي نحضر اولادنا للجواز كلنا لما نقول كده تلاقي مخك راح على طول في البنك وعامل له حساب بقد ايه عشان يتجوز وده لا مؤاخذه يعني يعني اقل حاجه مطلوبه واخيب حل يعني مش ده خالص اللي بيحضر ولادنا للجواز انما اللي بيحضرهم للجواز ازاي تربيهم يبقوا ازواج صالحين وزوجات صالحات دي قضية بقت مهمة قوي لأنه لما بنرجع دايما في أي مشكلة زوجية بنلاقي إن ليها جذور قديمة قوي من التربية أغلب المشاكل الزوجية كده بنلاقي مثلا الولد متدلع لأنه هو طفل وهو شاب كان متدلع فهو زوج زوج متعب لأنه ما عندوش مسؤولية نلاقي البنت مثلا عنيدة ومتسلطة طب ما كانت طفلة عنيدة وكانت شاب عنيدة طب ما كل ده ما عملناش فيه حاجة ليه دبسنا الراجل بس وادينا له زوجة عنيدة طب وبعدين هيبقى too late ان احنا نتعامل مع المشكلة بعد ما يعني وقعت الفاس في الراس عشان كده التربية المسيحية المظبوطة ازاي اذا كان الجواز ده رحلة ولادنا أو هدف إن إحنا نفرح بأولادنا فيه وأصبح النهاردة مهدد من عدو الخير إنه بيهز بيوت كتيرة وبقينا كلنا بندعي لأولادنا ربنا يوفقهم في جوازاتهم طب ما إحنا لازم إحنا نحضرهم للمأمورية دي وده الموضوع اللي أنا عاوز أقوله إزاي أجهز ابني وبنتي وحفيدك وحفيدتك لو كنت خلصت الرسالة الأولانية ربنا يديكم العمر كلكم او ازاي توصي ولادك يربوا اولادهم ويعملوا اللي احنا ما عملناهوش مع اولادنا كل ده ماشي لان يجوز انت تكتشف ان في اخطاء تعبت ابنك في جوازه طب ما انت عاوز تقول له يا ابني ما تغلطش غلطتي انا مثلا طلعتك مثلا مسرف زيادة بقولة الدلع وحبيت ان انا اخلي كل حاجة سهلة انما ده تعبك في حياتك انا نفسي ما تعملش كده مع اولادك فإذا ممكن تبقى الرسالة تتناقل عبر الأجيال إحنا نربي أولادنا أو نربي أولاد أولادنا بنفس التفكير المنهج ده قاله بولس الرسول في آية جميلة لما قال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح من الناحية الروحية دورنا احنا كرعاة أو خدام ان احنا نجهز كل نفس عروسة للمسيح من وهي طفل يعني أنا لما تجيلي طفلة ولا طفل يعترف انا بتصور انا كاب نفسي ده يبقى قديس فانا عاوز اقدم للمسيح عروسه حلوه ف وهي طفل من وهي طفل ازاي اجهزها بالفضاء لغايه ربنا ما يخليها حاجه حلوه قوي ده ده رسالتنا كناس روحيين وبالتالي نفس الرساله كاباء وامهات ازاي نقدم عذراء جميله لعرسها بمعنى بنتي تبقى عروسه حلوه لعرسها وابني يبقى عريس حلو لعروسته يقوم نبقى احنا أمنا البيت الجديد لو قلنا باختصار أهم المشاكل الزوجية نلخصها في عشر مشاكل هي طبعا ملهاش آخر يعني إنما نقولها كده في عشر عناوين لكن هم طبعا عشرميت يعني موضوع أول بند من المشاكل أو مظاهر المشاكل عدم المسؤولية مشكلة عدم المسؤولية المشكلة الثانية مشكلة الغضب المشكلة الثالثة القلق المشكلة الرابعة السطحية المشكلة الخامسة عدم التفاهم المشكلة الستة الأنانية وبعدين الدلع العند التسلط الاعتمادية يعني ايه هتلاحظوا ان ده تقريبا يشكل 80% من المشاكل يعني في بيوت مهزوزة او خربانة لان ما عندهمش اللي بنسميه anger management مش عارفين يملكوا نفسهم يا الزوجة يا الزوج يا الاثنين والاثنين غالبا طول النهار يزعقوا فالبيت مش سعيد هم ناس عاقلين وكويسين بتوع ربنا بس مش عاقلين قوي في حتة الغضب او في ناس عندها عند عند فظيع طبعا البيت ماشي بالعافية ان كان ماشي في ناس ما عندهاش ريسبونسبيلتي زوجة أو زوج فطبعا الطرف الثاني بيعاني بشدة والبيت بيقع برضه في ناس عندها أنانية مفرطة واضحة في ناس بتلاقوا فيها قلق مدمر أحيانا توصل لكده طرف من الطرفين يبقى عنده قلق مؤذي آه وهكذا إذا الظواهر اللي بنتكلم فيها دي بتحمل داخلها أغلب المشاكل الزوجية قبل ما ندخل في ان احنا نحضر ولادنا احنا هنمشي على حل الكلام ده ازاي اطلع ابني متفاديا كل العشر نقط دول فاهمين الفكرة يعني انا بحط الاول الخطورة قصادي وبقول ابني نفسي ما يبقاش عنده قلق زيادة ولا غضب زيادة ولا عند زيادة يبقى عنده احساس بالمسؤولية يبقى عنده تفاهم ما يبقاش اناني وبالتالي انا كده بقدم عريس حلوة فاهمين انا عاوز اوصل لايه فاحنا هنوصل مع بعض ازاي نربي الحاجات دي الحاجات الصح بتاعتها يعني في ولادنا قاعدة مهمة في أمثال 22 تقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه يعني اللي هتربي ابنك عليه هيكبر عليه رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه لو ربيته مسؤول من هو خمس ست سنين هيطلع مسؤول طول عمر لو ربيته سخي ومعطاء هيطلع طول عمره معطاء فإذا اللي انت بتزرعه بدري ده هتشوف نتائجه بعد كده وبالتالي عشان كده بنتكلم على as early as الأطفال احنا مش بنربي شباب حتى احنا بنتكلم واحنا بنربي أولادنا من سن سنة واتنين وعشر فأمثال 19 يقول أدب ابنك لأن فيه رجاء ولكن على إماتته لا تحمل نفسك يعني إيه أدب ابنك دي مسؤوليتك انت النهاردة تقدر تشد على طفل صغير ما تقدرش تشد على شاب عشرين سنة خلاص ما ينفعش خلاص الدنيا هتشد عليه الايام هي اللي هتصلحه لو عرفت تصلحه ولو رأى مسك في ربنا ممكن يتغير انما هو خمس سنين لازم تأدبه عشان انت لسه بتغير فيه وده اللي هيخليه ليك رجاء فيه رجاء انه يطلع انسان مرتاح ومريح آية كمان في سيراخ تقول أدب ابنك واجتهد في تهذيبه لئلا يسقط فيما يخجلك طبعا لما بيجي لي حد كبير مثلا خجلان من ابنه أو بنته بسبب مشاكله الزوجية بتبقى حاجة متعبة ساعات يجي ناس كبار فتقول لي مثلا بنتي سابت البيت ليه تقول لي بصراحة أبونا هي عنيدة جوزها مستحملها بس هي عنيدة أو مثلا تيجي واحدة تقول لي ابني مش عارف عمل كذا مشي غلط بره البيت وهي خجلانة من ابنها طبعا كل ده هي كان ليها دور كان ممكن يبقى لها دور وهي أم إنها تحط مناعة من الحاجات دي بدري فهي طبعا هنا الآية بتقول لألا يسقط فيما يخجلك لو أنت أدبته كويس عمرك ما هتخجل من تصرفاته لما يكبر لأنك أنت مربيه كويس أول حاجة هنسميها تربية المسؤولية تربية المسؤولية عن إيه؟ إحنا مش بنتكلم بقى عن المسؤولية ذاتها لا إزاي تربي المسؤولية في الطفل والكلام ده على فكرة ينفع في مدارس الأحد بس بالأكتر ينفع في البيوت يعني رسالتنا كأباء وأمهات أهم من رسالة الخدام هنفضل الأباء والأمهات مسؤولين مسؤولية أولى إزاي أخلي ابني عنده responsibility ازاي اخلي بنتي عندها مسؤوليه عشان لما تبقى زوجه تبقى زوجه جدعه في الزمن ده مسؤوله عن بيتها وعارفه تدبر وتروح تشتري وتعرف تتكلم مع الناس وتتعامل مع مشاكل ولادها و... لأنها إحساس بالمسؤولية مسؤولة عن جوزها وبيتها في حاجات وهو مسؤول عن مراته وعياله ويتصدر للمشاكل النهاردة عندنا شباب كتير يهرب من المشكلة وتلاقي مراته يعني بصاله كده يعني بقت هي الراجل يعني يعني هو بيفترض هي اللي هتحل المشاكل أي مشكلة يرميها عليها ويجري ليه ما يعرفش يواجه مش قد المسؤولية طبعا دي بتبقى متعبة جدا للزوجة نفسيا هي ممكن تكون جدعة وتحل بس هي جواها في شرخ فظيع لأن جوزها ما بيشيلش مسؤولية أو مش راضي يشاركها المسؤولية مسؤولية التربية مسؤولية المشاكل مسؤولية وتفر هي لازم تكون هو مسؤول الأول وهي مسؤولة نمرة اتنين أولا عشان تربي المسؤولية في أولادنا المسؤولية لازم تبقى متدرجة بمعنى لما يكون صغير قوي مسؤولية اللعب مسؤولية يلم اللعب ورا يحافظ على لعبته ولو كسر اللعبة ما تجيبلوش لعبة بديلة بسرعة عشان يحس انه انا مسؤول عن حاجتي دي حاجتي مجرد الملكية الخاصة والمسؤولية على الملكية الخاصة ده نوع من المسؤولية في طفل أربع خمس سنين لأنه لو هو ما عندوش أي نوع من المسؤولية عن حاجته مش هيبقى مسؤول عن حاجة أبدا مسؤولية عن اللبس بعد كده واحد بيضيع كل يوم وبيقطع كل يوم لا طب ما ده هيطلع يضيع بيته يضيع عياله لأنه ما عندوش إحساس بالمسؤولية وهو طفل على حاجات خاصة بيه يبقى المسؤولية الأولى تجاه نفسي ودي طبعا بتبتدي حتى يعني الطفل هو بيضبط نفسه في غرايزه الطفل هو بيتعامل في حاجته الخاصة تدخل بقى المسؤولية تجاه الآخرين مسؤوليته تجاه باباه تجاه مامته تجاه إخواته وبرضه بدري يعني إيه لما الإخوات يخافوا على بعض ده إحساس بالمسؤولية كويس يتربى فيهم الإحساس بالخوف أو المسؤولية على بعض مش التسلط في حدود بين دي وبين دي لكن يبقى عنده إحساس بالمسؤولية تجاه مثلا بابا تعبان شوية هو يقوم يساعد أو ي... يعمل أي دور المسؤولية تجاه المجتمع طبعا النهاردة لما بنلاقي العيال بترمي في الشارع و... ومفيش أي احترام لأي مبادئ ما هو الحقيقة ده الكلام ده هيسمع في البيوت أكيد الشاب اللي طالع ما عندوش احترام للمجتمع ما عندوش احترام للكبير مثلا في السن ما ده أكيد هتبقى تعبان في بيته في حتة غلط في حياته ما عندوش مسؤولية تجاه شغله تجاه مذاكرته ما دي مسؤوليات كلها تجاه الكنيسة كل ده مجموعة المسؤوليات اللي بتنمى في الطفل والشاب تخليني أطمن أن ابني لما يتجوز هيبقى مسؤول عن بيته أو بنتي لما تتجوز تبقى زوجة مسؤولة حسب قراراتها وحسب خطوتها مش متوقع منها حاجات كده شطحات يمين وشمال ليه لأنها طالعة عندها إحساس بالمسؤولية أنا بقول باختصار بس كل بند من دول على فكرة ممكن يناقش بأمثلة كتيرة قوي لأن المسؤولية تيجي معاها كلمة الالتزام عامة الكوميتمنتس هل ملتزم بمواعيده ملتزم بمظهره ملتزم بقانون روحي بنظام ملتزم بالواجبات بتاعته في كل مرحلة على حدة تاني نوع من التربية تربية الحب والعطاء دول يردوا على كذا عيب قلناه منهم عيب البخل وعيب الأنانية بالذات وشوية على الدلع والسطحي تربية الحب والعطاء الحب والعطاء يربى أو ينمو في الطفل يا احنا كبرناه يا احنا خفسناه الطفل بطبعه تركيبته ميال للعطاء الطفل الطبيعي كده الطفل الطبيعي عنده استعداد للعطاء انما لما تيجي الام في سن 3 4 سنين تقول له حدش يلعب بحاجتك ما تطلعش حاجتك قدام الناس اللي جايين ومش بدافع الحرص على الحاجة لا بتربي جواه الأنانية وإنه ما يديش وتسمح له يلعب بحاجة غيره إنما ما حدش يلعب بحاجته هنا المعايير بتتكون جواه إيه معايير الاستغلال استغل لكن أنت ما تديش خليك ناصح وهي دي نصحة طب ما ده اللي هيعمله مع مراته هيعذب مراته لأن هيقعد رجل على رجل هي تخدم عليه ومش عاوز يتعب معاها في حاجة لأنه هو ما ترباش على العطاء اتربى على الأخذ اتربى أنه الناس تخدم عليه أنه يستغل ويستفيد من الآخرين من غير ما يفيدهم هنا تربية الشيرنج يعني إيه العبوا لعبة مشتركة في برضو اباء وامهات ايه يستسهلوا لما يلاقي العيال بيتخانقوا يعملوا لكل واحد اوضه ولكل واحد لعبه ولكل واحد الكمبيوتر ولكل واحد التلفزيون عشان يريحوا دماغهم ده قمه الفشل في التربيه النوع ده ما بيعرفش يتجوز ليه لانه من بدري جدا ما تعودش يشارك خلاص حاجته بتاعته منفصل عن كل الناس بيلعب لوحده ما بيعرفش يلعب مع حد ولو لعب مع حد يتغاظ ويتضايق ليه لانه ما فيش sharing في الموضوع ما تعودش لكن لو هو تعود وال sharing دايما في وجع شويه في وجع ليه لانه هيضطر يتنازل هياخدوا منه حاجه وبعدين يرجعوها له الوجع ده مهم عشان هو ده اللي بيربي فكره المشاركه المشاركه فيها تضحيه فيها بذل ودي المشاركه دي اساس الجواز بعد كده انه هيشارك مراته قراراته وتفكيره وراحته ومزاجه وممكن يتنازل عن رايه وياخد برايها طب ما ده كله هيتربى وهو طفل بيعرف يلعب مع أصحابه ولا لا ولا بيعرفش يلعب غير لوحده بتبان وطبعا احنا يا كبار المفروض نلقطها لو لقيت الطفل أناني زيادة أبقى واعي إن ده دي النقطة اللي لازم أنشغل بيها الفترة اللي جاية إن ابني أناني أو بنتي أنانية عاوز أفكها مش هستنى لما تبقى 18 و20 سنة هتبقى العادة اتأصلت فيها هيبقى الطبيعة سبتت أكتر فبقى التغيير أصعب إنما وهي 10 سنين لا لو لقيتها قافلة على روحها زيادة أقدر أخليها تتشارك وتتصاحب وتضحي وتفكر تجيب هدية لصاحبتها ممارسة الحب دي مهمة في البيوت مثلا بالكلمة الحلوة لازم نعود ولادنا يقولوا كلام حلو لينا والبعض يطلع الطفل من دول عمره ما قال لماما شكرا عمره ما قال سوري عمره ما قال من فضلك طب ده هيعذب مراته تطلع البنت من دول مثلا بيت مرتاح فعندهم شغالين فبتطلب وبتأمر بس لكن مفيش كلام فيه رقة وفيه مجاملة طب ما دي هتبقى متعبة جدا كزوجة لأن ما تعلمتش تقول الكلام اللي فيه رقة ومجاملة حتى لو في شغالين عود ولادي يقول شكرا أو مرسي لكل شخص بيخدمه مهما كان الهدايا أسيبه يفكر في هدية لحد ويطلع من مصروفه لأن كل دي حاجات فيها عطاء و ولو لقيت اللي قدامي بيستغله أعلمه يفكر بحكمة لكن في نفس الوقت ما وقفش الحتة الجميلة اللي جواه إنه عاوز يطلع كل مصروفه في هدايا وبتاع وماله بس حطها لها حدود هادية العطاء للأصدقاء هنا تدخل الحكمة ليه؟ أنا عاوز ولادي يتعلموا الحب ويتعلموا الحكمة فسيبه يدي يدي وبعدين لما أحس إن أصحابه بيستغلوه أنبهه بس بالراحة إن شوف فلان ده كل مرة أنت تجيب له وهو ما بيجيبش أبدا فلان ده لما بتجيب له بيجيب لك مين فيهم أقرب ليك مين فيهم بيحبك أكتر ويختار بقى لا اللي بيبادل الحب فيبتدي يميز ان في شخص يميل للاستغلال مش ده اللي انا هرتاح معاه الشخص اللي بديله ويديني ده اللي ممكن ابني معاه علاقة افضل وعلى كل المستويات ولادنا الشباب ساعات تحس ان في عنصر فاسد في الشلة يميل للاستغلال عاوز اقنع ابني انه معلش ده انسان مستغل بس بقولها له بطريقة مهذبة لان العيال في التين ايجرز بيعبدوا اصحابهم سن المراهقة يعبدوا الاصدقاء عبادة قبل ربنا وقبل الأب والأم دي سمة من سمات السن فلازم أبقى بقرب للنقطة دي بمنتهى الحساسية لأن لو هبشت في أصحابه يومي مش فايد دي طبيعة السن كده طب وماله هتكلم معاه بالراحة خالص لكن هقنعه حتة بحتة والطفل لسه مرن في إيديه السؤال عن الأهل والمحتاجين النهاردة ساعات نستسهل ونقول إيه هما بيزهقوا مش هنروح بقى لفلان المريض ده مش هناخدهم معانا طب ما هو دخلته للمريض وانه يقول سلامتك لجده وسلامتك لشخص مريض في العيلة ده درس بيتعلم المجاملة انما انا هوقف عنهم كل الحاجات دي واسيبهم يلعبوا طول الوقت طب هيحس بالمحتاجين ازاي ويحس بالمرضى ازاي ويحس بآلام الدنيا ازاي كده هو فاهم الدنيا غلط ده النهارده في تربية حديثة بتخلي الخدمة من من سن حضانة وابتدائي يبتكروا أفكار أنه السن بدري جدا يخدم إزاي طفل مصر الجديدة يشارك طفل في القرى الفقيرة يروح يزوره ويتبادلوا الهدايا ويتبادلوا الخبرات يقوم يطلع الطفل من بدري عنده ميل للعطاء وميل للخدمة إحساس بالآخر طبعا ده لما يبقى زوج هيبقى زوج حنين لأنه عارف لما مراته تتعب يبقى حنين لأنه تعود يحس بالناس مش عايش مع نفسه في عالمه بس ثالث نوع من التربية تربية ضبط النفس برضو أفكركم احنا بنحل عشر أزمات خايفين منهم مستقبلا المسؤولية والاعتمادية والتسلط والعند والدلع والأنانية وال... بنحاول نتقي الحاجات دي فبنحط لها كده بلانز آه وقاية وقاية تربية ضبط النفس النهاردة أنا ابني لما يتنرفز ويكسر الدنيا أقوم أنا أرضيه عشان أخلص من الصداع والهوسة بتاعته أنا الحقيقة أذيته أذية طول عمره إنه ما علمتوش يملك نفسه هو لما يزعق ولا يخرب الدنيا خلاص نرضيه وخلاص ودي على فكرة اكتشفوا انها as early as 6 months تصوروا يعني الطفل وهو بيرض لو عيط وعاوز حاجة تقوم تديله كل حاجة دي تخليه ما يضبطش نفسه ابدا ما يعملش كنترول على نفسه فهنا الامهات الكبار ساعات يقول لك سيبه يعيط دي مش اسوه احيانا يعرف ان الطريقه دي مش هتنفع فيضطر يسكت هنا عمل ضبط لنفسه وبعد كده يعرف انه ممكن تجيله الحاجه بطريقه افضل لو يعرف يطلبها فكره الزن الزن ده موجود في كل المراحل على فكره في ما تزعلوش من اللي هقوله يعني في ناس كبار في السن بتزن بتزن بس بطريقة غير الأطفال لكن بتزن بتزن يعني إيه يعني مش قادر يسكت عن الطلب والرغبة اللي جواه زي الطفل اللي عاوز شوكولاتة يخرب الدنيا ويعيط ممكن الكبير تتعلق في ذهنه فكرة تلاقيه يخرب الدنيا بس بقى مش بعياط وبتاع تلاقيه بشوية بعصبية تلاقيه أيا كان بس هو نوع من الزن هو مش عارف يعمل control على نفسه لأنه ما تعلمش من سن تين سنة يعمل control على نفسه طب ما دي مسؤوليتنا احنا الكبار لما عود ابني يضبط نفسه مش هيطلع لي زوج مسيحي يبقى عنيف مع مراته ابدا دي ظاهرة مؤسفة جدا مش هيطلع لي بنت ترد على جوزها رد بايخ ما فيش كلام زي كده ليه تعرف تقول لا الروح تمسك نفسها تضبط نفسها انما النهارده طالع لنا جيل ما عندوش control ما عندوش control يتخانق في الشارع ويخبط ويرزع طب ما ده هجوزه بنتي ازاي ما هو مش هيملك نفسه مش هيملك نفسه لأنه ما تعلمش ضبط النفس بدري الآية تقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء دي آية لينا احنا ولولادنا اللي بيجاهد يضبط نفسه في كل حاجة مش كل ما يطلب الأكل الأكل يجي على طول فورا لا ممكن يتأخر شوية فاش حاجة لما يستنى ويستحمل للكسب وقت وللخسارة وقت دي فلسفة قالها سليمان الحكيم في جامعة ثلاثة مفيدة جدا ولادنا يفهموها لأن احنا ساعات بندلع ولادنا شوية عاوزينهم دايما مرتاحين طب احنا دايما مرتاحين احنا عايشين في عالم طالع نازل طبيعة الحياة كده للكسب وقت للخسارة وقت للضحك وقت للحزن وقت طب انا ليه عاوز ابني كسبان على طول ده من مصلحة ابني انه يخسر شوية من مصلحته في التربية انه يتعرض لنيجاتيفز كتيرة هي دي اللي هتقويه هي دي اللي هتنشف عظمه انما لما اكون بمنع عنه اي نيجاتيفز عشان تبقى الحياة سهلة قوي الحياة انا باذيه لا الحياة مش هتعمل معاه كده لكن لما يتعرض للخسارة مرات واكون انا جنبه واسنده واقول له معلش النهاردة تخسر بكرة تكسب يقوم عنده قابلية انه يتعامل مع الاحباطات من غير ما ينهار من غير ما ييأس يعرف يضبط نفسه ما ينزعجش لدرجة الانهيار لما الدنيا ما تمشيش عارفين اللي بينهاروا بسرعة دول عندهم طبعا دلع لأنه فاكر ان الدنيا لازم تبقى بوزيتيف على طول وده مش حقيقي مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة يعني ايه اللي يملك نفسه احسن من اللي يملك بلد طب ما دي قاعدة تيجي مع الأطفال وهنا ضبط النفس يبقى نعسان أقول له لازم تصلي ما ينفعش اليوم كله نعمل كل اللي عاوزينه وتقول نعسان وقت الصلاة اضبط نفسك احنا اللي عندنا بنشكي النهاردة احنا الكبار عندناش إرادة مش كده احنا مش بنعرف نعمل دي احيانا نبقى نعسانين وما نقدرش نصلي طب انا مش عاوز ابني كده انا عاوز ابني احسن مني انا عاوزه اقوى مني لو اتعلمها من صغره انه في كوميتمنت يعني في التزام هصلي يعني هصلي خلاص وهو صغير لا عملها وهو كبير هيعرف يعملها يوم الكنيسة مش هيروح مهما حصل ليه لأنه خلاص ملتزم فيه ضبط النفس أربعة تربية الاحترام برضو ظاهرة في الجيل ده أنه الاحترامات قلت الاحترام عامة عمال يقل يعني إيه يعني كان في أجيال فيها احترام مبالغ فيه مثلا يبوسوا ايدين الكبار ويمجدوهم بغض النظر عن المبالغة شوية إنما الاحترام ده كان مطلع منهم مثاليات حلوة بيخافوا من الكبير بيعملوا له حساب كلمته سارية طب احنا مش عاوزين المبالغة لكن عاوزين الاحترام النهاردة الشباب بتوعنا ما بيحترمش الكبير فعندنا مشاكل حتى لما يدخل فيها شخص كبير أو حتى أبونا بتلاقي الناس مش معتبرة طب ما خلاص المشكلة مش هتتحل ليه ملوش كبير بالبلدي ملوش كبير طب اللي ملوش كبير هنحلله مشكلته ازاي ملوش كبير ليه لأنه ما تعودش يحترم الكبير هو مش شايف ان الكبير كبير مش شايفها دي كان لازم يتعلمها من صغره لما بيلاقي أبوه بيحترم السن الكبير خلاص هو بيحترم لما بيلاقي أبوه وأمه بيحترموا كل شخص حتى الفقير هيحترم الفقير لما بيلاقي أبوه وأمه من ورا الناس بيتكلموا عن الناس كويس لأن هم بيحترموا الناس حتى في غيابهم هو كمان بيطلع بيحترم الناس حتى في غيابهم ففي مبادئ احنا بنكسرها وبعدين نعاني من ولادنا بعد كده طب ما انا ما ربيتوش على الاحترام انا عاوز اقول اكتر من كده ده في اباء وامهات يسيبوا اولادهم يتخطوهم يتخطوهم في الاحترام وبعدين يجي على نفسه يقول معلش ما هو سنه ما هو ابني حياة غلط غلط لانك اذيته لو هو ما عرفش يحترم يحترم ابوه وامه طبعا مش هيحترم حد ولو ما احترمش مراته مراته هتعاني ولو البنت ما احترمتش جوزها لانها سوري ما بتحترمش ابوها خلاص مش هنعرف ن... مش هنعرف نساعدها في الحل لانها مش عارفه تحترم جوزها طب ما هو وتبص على طول تدخل الاهل في المشكله وتسالهم تبص تلاقي البنت اساسا مش بتحترم ابوها طب خلاص تقفل بقك اعمل ايه ما هو ده القصه قديمه بقى ده من قبل الجواز كان في حته ناقصه لكن اللي اتعودت تحترم ابوها وتبص له باحترام وتعذره لو غلط وتعتذر وتتفاهم وبرضه هي صاحبته صاحبة أبوها ممكن تلومه وتعاتبه بس بمنتهى الأدب طب ما ده جو صحي هتعمل كده مع جوزها هتحترم جوزها وهتعاتبه لو ما يغلط لكن كلمته هتبقى فوق رقبتها هتلاقي البيت ماشي سهل احترام الأكبر دي قضية مهمة جدا في الطفولة وفي الشباب هتريحنا جدا في الجواز احترام الرأي الآخر النهاردة تسمع الشباب يتريقوا التريقة النهاردة أو السخرية تقريبا يعني أقول إيه 90% من كلام الشباب تقريبا كده ما تقعد في أي قعدة فيها شباب ما بيعرفوش يقولوا حاجة جد ما بيعرفوش بس دي ظاهرة تخوف لأنه طب ما هو الكلام المفيد مفيد برضه طب خلينا نعمل حاجة مفيدة ونتكلم جد وبعدين نضحك الضحك له وقته مفيش مشكلة احترام الرأي لما تسمع رأي تاني تتفهه وتسخر منه طب ما ده اللي هيحصل في البيت بعد كده البنت اللي اتعودت تتريق على رأي مامتها تتريق على رأي خالتها تتريق على كل الناس طب ما دي في بيتها تتريق على جوزها او مش هيعجبها كلام جوزها دخلنا في مشاكل ملهاش اخر لانها ما احترمتش الرأي الاخر احترام الخصوصية قضية مهمة قوي لما ابني يحط حاجة في درجه ويبقى مش عاوزني اشوفها لازم ما اشوفهاش لاني انا بقول له من حقك يبقى يبقى لك البرايفسي بتاعتك الخصوصية بتاعتك ولو انا قافل عليا اوضتي مش مفروض يدخل غير لما يخبط ويستأذن هتقول لي ده انت ابوه يعني الله تمام معلش انا مش بحط حواجز بيني وبينه انا بحط له معايير احترام الخصوصيه ما تقتحمش حياة حد غصب عنه النهاردة الشباب ما عندهمش حدود ما عندهمش حدود بنفاجأ بحاجات نفترض انها تلقائية طبيعية مش موجودة اي حد بيعمل اي حاجة تلاقي مثلا ايه زميلها في الشغل بيقول لها متضايقة ليه تحكي له عن مشاكلها الزوجية نهارك ابيض ما فيش خصوصية خالص ما فيش حدود ما هي اصلها ما حدش علمها محدش هيعلمها احترام الخصوصية محدش علمها دي فهي أي حد يقول أي حاجة هي تدخل في خصوصيات الناس والناس تدخل في خصوصياتها طبعا ضياع في الآخر بيوت مفركش لأنه احترام الخصوصية دي حاجة مهمة جدا لما ابني يبقى عاوز يصلي لوحده ما ينفعش أقول له لا لازم بالأمر تصلي معانا طب خلاص ابتدى يحب ربنا وبينه وبين ربنا كلام وماله هنقف خمس دقايق نصلي أبانا الذي وصلاة الشكر عاوز يدخل أوضته ويقفل مش هخترقه عاوز يصلي يصلي عاوز يكتب مذكرات يكتب عاوز يحب ربنا بطريقته دي حاجة تفرح قلبي حاجة جميلة مش لازم اقتحمه واقول له بتعمل ايه مش لازم ارفع السماعة الناحية التانية اشوف بيكلم مين لا ما تجيش كده انا هسأله في وشه مين كان معاك على التليفون ومش هسأله كل يوم والا ما بقاش فيه ثقة انا بحترم خصوصيته انا حطيت جواه المبادئ وهو خلاص عارف ان هو بيخاف ربنا احترام الحرية انه في شخص حر انا بحترم حريته مثلا ايه جوه البيت الواحد واحد عاوز ينام والتاني عاوز يسمع كاسيت لازم يحترموا بعض اللي عاوز يشغل الكاسيت لازم يوطي لانه حرية الاخر انه ينام في هدوء مثلا يعني فانا بحترم الحرية لكن بسيبه يتخطى الحرية طب ما هو ما هيتعب في جوازه بعد كده احترام النفس يعني لما عود ابني انه ما يسمحش لحد يقول له كلمة وحشة ما يغلطش غلطة تخليه يبص في الأرض هو ده احترام النفس هيخليه ما يقعش في الإدمان ولا يمشي سكة غلط ولا يعمل مصيبة ليه لأنه من بدري متعود يحترم نفسه بنتي مش هتلبس لبس وحش لأنها مش مستعدة تسمع كلمة وحشة في الشارع لأنها بتحترم نفسها فاهمين المبادئ بتمشي ازاي دي في الزواج مش هتغلط بلسانها كلمة عشان ما يتردش عليها كلمة لأنها بتحترم نفسها فمش ممكن هتقول كلام يجيب لها الكلام هنا احترام النفس كل ده يتربى في الطفل وفي الشاب يريح جدا في الزواج تربية الحوار والتفاهم احنا قلنا تاني بنعالج دلع وأنانية وعند وعدم تفاهم وسطحية عيوب بقى ماشية في الشباب دلوقتي الحوار والتفاهم يربى ينمى انت النهاردة عندنا مشكلة جذرية في الجيل اللي طالع برضه انا مش بعقدها في وشكم يعني انا بس بقول لكم اللي احنا بنسمعه ونشوفه عشان نتقيه ان الراجل يرجع من شغله خلاص بقى ما عندوش نفس اول ما يدخل البيت يشغل التلفزيون يتعشى ينام قدام التلفزيون مراته يا عيني مستنياه عشان تحكي معاه عاوزة تحكي عياله عاوزين يحكوا مفيش مفيش دماغ مفيش وقت بس ده بيبعدهم عن بعض نفسيا ده بيحطم حاجة مهمة في حياته معنى الأسرة ال family بيتكسر طب اتجوزت ليه بدل هي الحكاية تلفزيون وشغل طب ما هو انت كده ظلمت الناس اللي معاك لأنه فين بقى ال sharing فين الإحساس بالآخر فين الطفل اللي هيشكي لأبوه فين اللي هيتابع فين اللي هيقول كلمة حلوة يسند بيها اللي معاه فين life فين ال life نفسها مش موجودة الحياة نفسها ما بقتش موجودة بقت الحكاية مكن أو اللي يرجع على الكمبيوتر أو اللي تقف في المطبخ وتتجاهل العيال وحكاويهم تقول لك الأكل والشرب برضو في أمهات الأكل والشرب إن كان ده مش موجود في الجيل ده أوي كله كله دلوقتي ديليفري يعني يعني لكن في ناس كانت تبقى كده موسوسة في حتة النظافة والأكل والشرب على حساب الحكاوي والقعدة مع البيت طب ما ده برضو مهم جدا مش لازم البيت يبقى نظيف وبيبرق والأكل كل يوم تمام والوقت بتاع الحكاوي لأن الحكاوي دي صداقة ناس بتطلع ده اسمها فنتليشن حتى في علم النفس يعني يتنفس نفسيا بالحكاوي الإنسان يتنفس لما يحكي تصوروا شوفوا الفكرة النفسية لما الواحد ما يحكيش خالص يطق ينفجر يبقى عصبي لأنه ما بيحكيش هو عاوز يحكي طيب ما انت اديله فرصة يحكي عشان لما يتعود يحكوا ويبقى القعدة على العشاء نص ساعة وساعة وبنحكي ونضحك ونت... هيطلع زوج يسمع ولاده ويسمع مراته هتطلع زوجة تعرف تنكش عيالها وتصاحبهم هتطلع زوجة تحب تحاور جوزها ويبقوا صحاب خلاص مش ممكن تالت يدخل وسطيهم لأن هي وجوزها صحاب صحاب ليه بيحكوا ببساطة بيعرفوا يحكوا إنما النهاردة كام زوج وزوجته بيعرفوا يحكوا يجي الزوج يقول لك مع أول خمس دقايق تلاقي الفولت قلي والصوت جاب آخر الشارع فأنا بطلت أحكي ما هو لأنها ما تعودتش تضبط نفسها أو ما تعودتش تحكي دايما بتتكلم في صيغة التحقيق عملت وما عملتش طب ما جبتش طب احنا محتاجين فلوس مش ده الحكاوي اللي بنقصد مش دي الأصدقاء وبعدين تلاقي الأم جاية تجيلنا بقى بتشكي بنتي 15 سنة تقعد على التليفون مع صاحبتها ساعة واجي أنكشها واتكلم معاها ثلاث دقايق تقول لي يا ماما سيبيني بقى عاوز أذاكر عاوز أي حاجة تبقى الأم غيرانة من الصديق طب ما هي الأم هي السبب طب ما البنت كانت طفلة وملهاش غير أمها ونفسها تحكي معاه والأم مش عاوزة تحكي لما النهاردة بقت كبيرة عاوزة تحكي لا ما خلاص ليها صاحبتها ما ربناش الحكاوي والحوار والتفاهم طبعا بنطلع ناس كده فرديين في جوازهم كل واحد مع نفسه دي خطيرة جدا على فكرة احنا عندنا احنا كنا بنلعب لعبة زمان في المؤتمرات نطلع couple ثلاثة أربعة couples وبعدين ايه نفصل الزوج عن زوجته ونقعد نسأل الزوج عن حاجات في الزوجة والزوجة عن حاجات في الزوج يعني بيحب ياكل ايه ونكتشف احيانا ان في كابلز ما يعرفوش بعض خالص يعني راجل ومراته تقريبا ما يعرفوش حاجة خالص اكتر اكلة بتحبها يقول لك الجبنة وهي تقول الملوخية يعني شرق وغرب القصة ايه هم فعلا مش فاهمين بعض بعد عشرات السنين ساعات يطلع كده هم من كتر ما هم بعاد عن بعض وكل واحد عايش مع نفسه مش حاسين ببعض ومش فاهمين بعض طبعا ده مؤشر خطير لانه لو ما عندهمش مبادئ قوية لازم الشيطان يدخل لازم هيدخل عنصر ثالث في الزمن الاخبر ده لازم يدخل عنصر ثالث طبعا لو ما فيش تفاهم طب احنا عاوزين نحمي ولادنا اللي طالعين صداقة الأطفال تربية التعبير عن النفس يعني إيه ساعات ابني أو بنتي يكون ست سبع سنين ويقول حاجة هو عاوز يقولها مش عارف يقولها لما حكي معاه أعلمه إزاي to express himself يعبر عن نفسه عندنا شباب عشرينات وثلاثينات ما بيعرفش يعبر عن نفسه يقول حاجة غير اللي يقصدها هو ببساطة محدش علمه ال communication محدش علمه فن الحوار فيفضلوا طول الوقت زي ال بيسموهم ايه يعني زي لغة الخرص كده هو بيتكلم في وادي وهي بتتكلم في وادي لأنه هو بيقصد حاجة وهي بتوصلها بحاجة تاني خالص هو لأنه مش عارف يعبر لو هو تعود يعبر من من بدري الجملة المفيدة اللي تتقال عشان تطلع اللي في دماغه خلاص مراته هتبقى فاهمة هو بيقول ايه انما احيانا يكونوا طول النهار يختلف وبعدين يطلع miscommunication يعني ايه misunderstanding انا ما قصدتش لما يدخل بقى طرف حكم بقى بينهم ويقول لها انت كنت تقصدي ايه تترجم بقى هي اللي قالته يقول انا ما فهمتش كده طيب ما انت ما بتفهمش اللي هي بتقوله وهي ما بتقولش اللي هي قصداه ما دي معقده الحكايه وساعات يدوا بقى دروس بقى دلوقتي في علم النفس how to express yourself ياخد له ست شهور كده ست اشهر عشان يبرمجوه من جديد ازاي يعبر عن نفسه هنعلمه الكلام وهو 30 سنة اه هنعمل ايه ما اهله سوري ما علمهوش يعبر عن نفسه صح فغلبانة مراته طب ما كل شوية بتفهمها بطريقة غلط طبعا وجود المسبح العائلي يعني كنا نتلم في الاخر مع ربنا نقف نصلي نقرا الانجيل سوا الحتة دي بتخلي ربنا مش مش نظري ربنا بجد شخص موجود في البيت مهم في حياتنا ما هواش حاجة على الماشي ولما يتحول كلام الكبار مغلف بصيغة روحية مش وعظ بس يبقى الروحانية داخلة في صميم الحياة يعني نفسي أسمع كل أب وكل أم وهما بيكلموا مع أولادهم يقولوا مش لازم برضو بالطريقة الرسمي دي لكن ما معناه ما هو الإنجيل علمنا ما هو ربنا قال لنا يعني يبقى ده المرجع فيطلع ولادنا فاهمين ان احنا الريفرنس بتاعنا ربنا الإنجيل مش مهم الناس بتعمل ايه وبتقول ايه آخر نقطة خلاص تربية الإيمان عشان نربي جيل يصلح للزواج عاوزين نربي جواهم إيمان حقيقي وتربية الإيمان الغلطة المشهورة دلوقتي إن كل الأهالي تتبرع تتبرأ من دورها في التربية الدينية وترمي العيال في الكنيسة وتتصور انها كده عملت اكتر من اللازم الحقيقة ما عملتش حاجة لانه اللي بيسمعوه في الكنيسة بينهار اول ما يدخلوا البيت لو لقى في الكنيسة الكذب حرام لكن في البيت بابا على التليفون بيقول كلام كذب خلاص باظ الدرس لو لقى في الكنيسة خوف ربنا ولقى في البيت أزايز شرب ولخبطة وصور وحشة راح خوف ربنا مهما علمته عن خوف ربنا طب هتقول له ايه تاني اذا البيت هو الاساس مهما مهما عملنا في الكنايس هيفضل البيت هو اللي بيربي الايمان خوف ربنا والمبادئ شوفوا في تيموثاوس الثانية أول إصحاح يقول إذا أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي بولس كان عجوز ساعتها فهو من دور أفنيكي دور لوئيس يعني من دور جدته فهو بيقول له ده أنا عارفك من وقت جدتك وأمك فجدتك دي ست تقية هي وأمك ست تقية ربوا فيك الإيمان فأنت طالع عندك إيمان حلو شوفوا مش بيقول له الإيمان لأنك بتقرأ كتير ولا حافظ كتير لا قال له الإيمان اللي سكن في جدتك وفي أمك وهو ساكن فيك يبقى واضح أن التربية هي اللي بتزرع الإيمان دايما أقول المثل ده لما تحصل مشكلة وأي طفل أو شاب يجد أن والده أو والدته جري قفل على نفسه وصلى ده بمية وعظة خلاص هو فهم مشكلة يعني صلاة يعني ربنا يحل إنما لقاه مسك التليفون وهاتك يا خناق وجري يمين وجري شمال وفلوس ومحامي وبنك okay فهم برضه فهم إن المشاكل ربنا ملوش دعوة بيها المشاكل دي إحنا بتاعتنا بقى okay شوفوا تصرف بسيط جدا لكن بيحوله من يمين لشمال وهكذا لما يحس إنه في أي مناسبة الأم والأب مشغولين جدا يكرموا الغلبان جالهم هدايا زيادة يقولوا طب الهدية دي عاوزين نديها لابن البواب وابن الفراش عاوزين نفكر في فلان عنده ظروف ضيقة فلان وهو سامعهم بيفكروا بالطريقة دي بيتزرع جواه خلاص ان الغلبان ده لازم يشغله لانه مش وصية بتقول لا هو بابا وماما بيقولوا بيعملوا كده عايشين الكلام ده فخلاص الخير يتزرع جواه يطلع عنده حب الآخر وحب الغلبان وعارف أجر ربنا ويسمع ماما بتقول شوفوا البركة اللي جات لنا الشهر ده عشان بس وزعنا شوية خير على وهو طفل بيسمع يبقى فهم يعني إيه بركة خلاص فهمها لأنه دي مش وعظة اسمعها في كنيسة ده جوه البيت شايفين يعني إيه لما يوزعوا كتير يرجع خير كتير تربية الإيمان صمويل النبي لأن أمه بتاعت صلاة ست بركة حنة دي وقعدت تصلي لغاية ما علي الكاهن قال لها لازم ربنا يسمع لدموعك وصلاتك طلع رجل صلاة أكثر ما يميز صمويل النبي أنه رجل صلاة من صغره جاله الصوت صمويل قال له تكلم يا رب لأن عبدك سامع ويقول بعد كده عاد الرب يتراءى في شيلو يعني ابتدى ربنا يظهر بس عشان في صمويل لأن صمويل بيعرف يصلي ليه أمه بتصلي كويس فطلع رجل صلاة طب احنا عاوزين ولادنا يطلعوا يحلوا مشاكلهم بالصلاة نعلمهم يصلوا من بدري نحسسهم بقيمة الصلاة نصلي قصاد منهم كل ده يخليهم يشربوا الحكاية شرب مش يسمعوها كمعلومات ووعظات لما الطفل والشاب بيلاقي أبوه حريص على الاعتراف معاد اعتراف أنا نازل اعترف انا عاوز اقعد مع نفسي شوية اهدى عشان ارتب افكاري عشان رايح لاب اعترافي الطفل ما ي... والشاب خلاص ابونا اصبح في ال back mind خلاص مهم في حياته ليه بابا وماما بيعملوا كده ابونا بالنسبة لهم حاجة كبيرة بيرجعوا له بيسألوه بياخدوا بركته بيصل... بيصلي معاهم بيزورنا كل سنة بي... موجود خلاص انا مش محتاج اقول له لو حصل مشكلة في بيتك شوف ابونا خلاص هو عارف السكه بدل ما تشوف صديق ولا تشوف حد كده ولا كده يغرقك خليك في الكنيسة حرص الأبوين لما يلاقي أبوه قاعد يقرأ الإنجيل وهو مشغول ومسحوم أو أمه داخلة تحط الإشارب على رأسها وتمسك الإجبية خلاص دي مدرسة حتى لو هو أهمل على فكرة فترة ولو عند فترات الصورة دي ما بتتمسحش من دماغه أبدا وتبصوا تلاقوا تدور الأيام ويرجع كل الشباب يتقمصوا الصورة دي بالذات صورة التقوى تغيبش عن ذهنهم أبدا فتلاقي الصورة الجميلة الصح بتاعة الكبار اللي بيحبوا ربنا بيخافوه بيصلوا لازم تدخل فيه وعشان كده كتير ما نقول لهم ما تزنوش على أولادكم خليكم انتوا كويسين ما تزنوش هم هيلقطوها صح دي كانت محاولة ان احنا نربي أولادنا يبقوا أزواج وزوجات صالحين البنود الستة دول يحموا من العشر مشاكل احنا ما دخلناش في كل مشكلة لكن هي ضمنيا لو حسبتوها لو اتربى في الإيمان مش هيبقى عنده قلق لو اتربى على العطاء مش هيبقى عنده سطحية لو اتربى على ضبط النفس مش هيبقى عنده غضب لو اتربت المسؤولية هيبقى يعتمد عليه لو اتربى على المسؤولية مش هيبقى دلوع يبقى كل المشاكل اللي شفناها في الأول تعالج بتربية مظبوطة في البنود دي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا